أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أسئلة عن الإيمان ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا ومرحبا مرحب بك أهلا آه، وردتنا رسائل كثيرة وفي هذه الرسالة يقول الكاتب إلى مقدمي برنامج أسئلة عن الإيمان قبل كل شيء تحية خالصة من شاب تونس تونسي مسلم قد تفرج شاهد على برنامجكم على قناة الحياة ولقد أعجب ببرنامجكم الذي يجيب على تساؤلات المتفرجين حول الآيات المسيحية ورغم أنني آه، أنتمي للإسلام فأنا آه، أملك في المنزل الكتاب المقدس وإذا مش قادر أقرأ ال- الك- وأريد آه، إثراء معرفتي بما آه، بما فيه هو المسيح مهم.
آه، بالنسبة لكم آه، آه، النصارى وأنا وأنا أريد أن أكون مسيحيا كيف لي أن أكون ذلك أي أن أؤمن بالمسيح وشكرا لكم مسبقا وكل مشاعر تقديري لبرنامجكم آه، والمقدم بشكل جيد شكرا مصطفى امين شكرا يا أخ مصطفى وليكن لك سؤل قلبك وأطرح السؤال للقمص ليجيبك على سؤالك هل لك أن تجيب الأخ مصطفى هو الحقيقه انا شايف انه خطا خطوات كتير قوي نعم انه ابتدى ان هو يعرف ان المسيح هو طريق الخلاص نعم وعايز يؤمن بالمسيح ايمان بالمسيح زي ما بيقول الكتاب في يوحنا انجيل يوحنا نعم اصحاح واحد وايه 12 يقول واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله مم.
أي المؤمنون باسمه نعم الذين قبلوه المسيح واقف على الباب ويقرع أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي فالمسيح من خلال البرنامج من خلال الكتاب المقدس بيقرع على باب القلب على باب القلب نعم القلب فاللي بيسمع ويرغب يقول له اتفضل يا رب انا عايز استقبلك في حياتي زي واحد لما يجي يزورك في البيت ويخبط مين انا تعرفه ايوه عايز افتح له اتفضل فبيتفضل هكذا الرب بيقرا على باب قلبي وباب قلبك وقلب كل مشاهد عايز تقبله قول له انت قاعد دلوقتي قول له يا رب انا عايز اقبلك انت بتقرا على باب قلبي انا عايزك ادخل الى قلبي وحياتي الرب مستعد ان يدخل فورا بس لو عندك ثقه وايمان صلي معايا دلوقتي اسالك يا رب ان تدخل الى قلبي وتملا حياتي بحضورك ووجودك امين ان قلتها من قلبك في الحال المسيح بيستجيب وبيدخل لان بحسب ايمانك يكون لك امين شكرا عفوا هذه هي مبادرة الله لمصالحة الإنسان وهذا ما يشغلنا وهو شغلنا الشاغل نعود مرة أخرى إلى الدكتور زغلول نجار وما قاله عن موضوع آخر تكلم عن خلقة الجنين وذكر أن هناك آه، إعجاز علمي يرتبط بخلقة الجنين فهل لك أن تشارك معنا عن هذا الموضوع؟
بالتاكيد هو قال الكلام ده في كتاب الاعجاز العلمي في السنه النبويه جزء واحد صفحه 201 نعم فقال ايه بقى بالنص وقال كلام ايضا آه، مثل هذا وزياده في جريده الاهرام بتاريخ 9 آه، اغسطس سنه 2004 نعم في باب قضايا واراء فقال وهذا الكلام موجود اتكلم عن اربع حاجات نعم الزوجيه مهم.
التكاثر مهم.
صفات الجنين اطوار الجنين هذا ما وضحه في المراجع التي كتب عنها دعنا نبدأ بموضوع الزوجية ماذا قال عن الزوجية كسبق علمي نحن نتكلم في الأشياء اللي هي إعجاز علمي ماذا عن الزوجية ما هو الإعجاز العلمي في القرآن عن الزوجية وبيقول ان القران سبق العلم نعم في الحديث عن الزوجيه يعني ايه قال ايتين من القرآن سورة النجم آية 45 و 46 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وفي سورة الحجرات 13 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وعلق على هذا الكلام وقال النموذج الجلي لخلق الزوجين الذكر والأنثى يتضح في كل الأحياء من الإنسان إلى الحيوان والنبات حيث تملك الأنثى في كل مجموعة من هذه المجموعات الحية أجهزة تناسلية ويضيف قائلا إن تأكيد القرآن الكريم على الزوجية في كل شيء سبق علمي لم يصل إليه علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين صور هذا أمر غريب مم.
هل لك أن ترد على هذا الأمر اه بالظبط يبدو ان الدكتور زغلول لم يقرا الكتاب المقدس ولم يعرف ما جاء فيه عن ان الله من البدء خلقهما ذكرا وانثى والكتاب المقدس جاء قبل الميلاد ب 2000 سنه كتب موسى هذا الكلام في سفر التكوين يقول فخلق الله الانسان سفر التكوين صح واحد نعم آية 27 فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وده من 2000 سنة قبل المسيح وفي تكوين 6 آية 19 قال الله لنوح وتأخذ معك في الفلك زوجين ذكرا وأنثى من كل كائن حي الحقيقة أنا مش عارف فين السبق العلمي للقرآن فين هو بيذكر الزوجين طب ما هي مذكوره في الكتاب المقدس من قديم الزمن نعم والحقيقه كمان انا مش قادر ادري ماذا يقصد بقوله حيث تملك الانثى في كل مجموعه من هذه المجموعات الحيه اجهزه تناسليه وهل هذا اكتشاف علمي سبق اليه القران ان الانثى عندها اجهزه تناسليه انا مش فاهم الكلام ده في الواقع ده يتنافى مع ال- علم الطب على كل حال مع غرابة الأمر آه، ماذا ترد أنت يعني طرحت الفكرة ما هو ردك في هذا الأمر شوف يا عزيزي ال- الحاجات ديت الكتاب المقدس اتكلم عنها والك- والكتب معروفة عنها لكن ننقل بقى إلى موضوع التكاثر اللي هو عاي- بيتكلم عنه يعني اللي أثاره فبيقول إيه آه سبق كل من القرآن الكريم اللي قاله الكلام اللي قاله بالنص أنا بقرأ الكلام اللي قاله بالنص نعم.
سبق كل من القرآن الكريم والسنة النبوية بالإشارة إلى خلايا التكاثر الأنثوية والذكرية وإلى تكوين الجنين باتحادهما ويكمل قائلا في الوقت الذي ساد الاعتقاد بأن الجنين يتولد من دم الحيض وأنه يخلق خلقا كاملا من هذا الدم ويستشهد على ذلك بقوله كما نادى بذلك أرسطو ومدرسته ومن تبعهم من أبناء الحضارات التالية لهم وبعدين يقول برضه في هذا الوقت نزل القرآن الكريم مؤكدا حقيقة الخلايا التناسلية ودورها في عملية التكاثر ويضيف ولم يصل العلم المكتسب إلى كشف هذه الحقيقة إلا بعد أكثر من أحد عشر قرنا في نحو سنة 1775 ميلادية هو اللي بيحدده حين ثبت دور كل من البويضة والحيوان المنوي في عملية تكوين الجنين البشري
هل هل هذا حقيقة أنه التكاثر لم يكن معروف آه، بهذا المفهوم آه، قبل الإسلام الحقيقة أخي محمد أنا بتعجب من إنسان باحث ولا يذكر أسماء مراجعه التي يستشهد بها هل نادى أرسطو بأن الجنين يتولد من دم الحيض دون أن يتدخل أي تدخل من رجل فين المرجع ولماذا لم يذكر رأي الكتاب المقدس وهو سابق للقرآن ليه الكتاب المقدس يذكر أن الله يوم خلق آدم وحواء قال لهما في سفر التكوين إصحاح 1 وآية 28 اثمروا واكثروا واملأوا الأرض يعني آدم اكتشف هذا الأمر منذ بدء الخليقة الكتاب المقدس قاله اها وفي سفر التكوين اصحاح 4 ايه 1 يقول لك وعرف ادم مهم.
امراته حواء فحبلت وولدت قايين هذا وغيره الكثير ذكر في الكتاب المقدس قبل الاسلام بالاف السنين نعم نعم.
فكيف يقول الدكتور زغلول ان القران ذكر حقيقه التكاثر هذه كسابق علمي لم يصل اليه احد قبله نعم ما بيقراش ليه الكتاب المقدس آه على أي حال يا دكتور لو تحب كتاب مقدس ممكن ان احنا نبعت لك بس ابعت لنا على العنوان واحنا نبعت لك كتاب مقدس عشان خاطر تزيد من معلوماتك وتصحح معلوماتك آه على كل حال نترك هذا التحدي وننتقل مش الى الموضوع تحدي، ده الثالث خدمة. مم.
خدمة شكرا ننتقل الموضوع الثالث لأنه عن الجنين بالظبط.
ماذا عن تحديد سمات الجنين شوف يا سيدي بيقول ان ورد في صحيح مسلم في كتاب الحيض حديث كذا حديث 200 314 آه، صفحه 183 قال رسول الله اذا على ماء الرجل اذا على ماء المراه ماء الرجل اشبه الولد اخواله واذا على ماء الرجل ماءها اشبهه أنا مش فاهم هو كلام ذكره قبيح من اللي انت بتقول عليه مم.
يعني حاجة أنا ما أقدرش أفسر يعني آه.
قدام عائلات بصراحة يعني لا، لكن يعني يعني أعطينا ال- المعنى ال- مش ضروري تذكر نفس الكلمات شو المقصود في هال- الحديث قصده السائل بتاع الرجل لو زاد عفواً.
على سائل آه.
المرأة في الجماع يطلع زي أبوه ولو زاد كان ماء المرأة أكتر من ماء الرجل يطلع زي أخواله زي أمه يعني وكذلك في صحيح يعني مسلم- هاي معناها اللي تقولها تن تن تن طب طب طب. و- وكذلك في صحيح مسلم في كتاب الحيض حديث 315 صفحة 185 في باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما يقول كده جاء حبر من أحبار اليهود فقال جئت أسألك عن الولد قال محمد ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكره جاب ولد ذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى جابوا أنثى بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت أنك لنبي ثم انصرف حاجة غريبة أوي هل يتفق هذا الكلام إذا على ماء الرجل على ماء المرأة وماء المرأة على ماء الرجل فيشبه أبوه أو أمه وهل ماء المرأة له دخل في الإخصاب هل للمرأة كما يقول محمد هل لها مني ولا بويضة المعجم الوسيط جزء 2 صفحة 889 يقول المني سائل تسبح فيه الحيوانات المنوية يخرج من الرجل ومنشأ إفرازات الخصيتين ويختلط به إفراز الحويصلتين المنويتين والبروستاتا طب المرأة عندها كل الحكاية دي فكيف يعتبر الدكتور زغلول النجار كلام الأحاديث سبق علمي وبه هذا الخطأ الفاحش أنه ينسب للمرأة المني ده دكتور يا عم الراجل ده دارس آه، هذا واضح أنه يتنافى مع ال- ال- العلم الم- وهي أخ- آه، معلومة معروفة لكل الناس أن الرجل هو الذي يحدد وبالرغم من جنس هذا الجنين.
زغلول النجار ي- يغالط الدنيا ويتكلم كلام آه، عشان خاطر يثبت ان القران صدق وان الاحاديث صدق وهي غلط
آه، ننتقل إلى نقطة أخرى حيث ذكر أن القرآن هو أول كتاب يتكلم عن أطوار الجنين في بطن الأم هل هذا برأيك صحيح؟
هو قال كده بالظبط هو الكلام اللي انت قلته وما تت...
في وما- الاعجاز العلمي في السنه النبويه برضه في نفس الكتاب نعم اللي احنا كنا بنتكلم منه ده في هذا الكتاب مهم.
صفحة آه، 201 وأورد فيه سورة المؤمنين أو المؤمنون آه، من 12 إلى 14 يقول "ولخ- ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة يعني قطع الدم كده فخلقنا العلقة مضغة آه، زي اللحمة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناها خلقا آخر الواقع أن القرآن ليس أول من ذكر أطوار خلقة الإنسان
هل لديك دليل كتابي؟
أه آدي سفر ال- ال- سفر التكوين نعم إصحاح 10
تفضل سفر التكوين إصحاح 10 ماذا يقول سفر التكوين في إصحاح 10 يقول يداك كونتان وصنعتان كلي إنك جبلتني كالطين ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبن كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب ومنحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي آه، هل هذا سفر أيوب أو سفر سفر التكوين؟
أيوب سفر إصحاح أيوب 10 نعم آية 10 شكرا آه، آية 8 ل 12 وأنت عارف أيوب ده جه قبل الإسلام بقد إيه؟
مهم.
ب 2000 سنة سفر أيوب نعم.
قبل الإسلام ب 2600 سنة وأيضا في المزامير في سفر المزامير المزامير مزمور أي- 139 أي أي الزبور آية الزبورة نعم مزمور 139 من آية 13 ل 16 نسجتني في بطن أمي أحمدك لأنك صنعتني بإعجازك المدهش لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الرحم أبدعتني هناك في الخفاء رأيت رأتني عيناك علقة وجنينا وقبل أن تخلق أعضائي كتبت في سفر يوم كتبت في سفرك يوم تصورتها والمزامير قبل المسيح ب 500 سنة يعني قبل محمد ب 1100 سنة مم.
ويرجع الدكتور زغلول يقول القرآن أول من تكلم عن هذه الأمور يا دكتور اقرأ الكتاب يا دكتور عيب تقرأ الكتاب شوف اللي فيه ترى هل كانت هذه الحقائق معروفة ما قبل الإسلام طبيا؟
بالتأكيد كانت معروفة كانت معروفة والدليل على كده أنا ما يعني بتكلمش إلا الموضوع بالدليل لا يقبل الجدال العقيم يعني لا لا ازاي لازم لازم نجيب الدليل نعم.
في كتاب الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1149 1149 بيقول ايه ادي الكلام اهو وانا راح اقراه لان انا نقله كاتبه بالنص الكاميرا تقدر تجيبه اه تشير الآثار على نشوء مهنة الطب لدى السومريين والبابليين قبل الميلاد ببضعة قرون وقد أحرزت المدنيات القديمة في الصين والهند ومصر وفارس درجات متفاوتة في التقدم في المعلومات التشريحية كما وجدت بردية بالفيوم يرجع تاريخها إلى حوالي سنة 1800 قبل الميلاد يعني كم من الإسلام 2400 سنة قبل الإسلام تحتوي على معلومات في الطب التشريحي وفيها جزء خاص بأمراض النساء والحمل ليه الدكتور ما بيقراش الحاجات دي وقد شهدت الأحاديث النبوية لذلك فقد ذكر حديث مسند أحمد آه، حديث 4531 يقول مر يهودي برسول الله فقال يا محمد مما يخلق الإنسان قال يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة فأجاب نطفة الرجل فنطفة غليظة يخلق منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة يخلق منها اللحم والدم فقال اليهودي هكذا كان يقول من قبلك يعني اللي قبلك قالوا كده مم.
يعني ما كانش حاجه جديده أيوة.
فازاي زغلول النجار يسيب ده كله ويقول لا ده جديد اذا فمحمد لم ياتي بجديد فكيف يدعي زغلول النجار ان هذا كشف علمي غير مسبوق وثالثا توجد اخطاء علميه في هذه الاحاديث اللي هو قالها علاوه على ما وضحناه سابقا بخصوص خطا القول بان المراه لها مني نتساءل هل فعلا مني الرجل يتكون منها العظم ومن مني المرأة تكو- يتكون اللحم أم أنه اتحاد بين الكروموزومات وهناك سؤال آخر في هذه في هذه أطوار في أطوار نمو الجنين اللي بيشير إليها القرآن يقول لك وكسونا العظم لحما يعني ربنا بيكون في البطن عظم وبعدين يكسيه لحم طب عمرنا شفنا امرأة في تاريخ الطب حصل لها إجهاض فنزلت هيكل عظمي ما كانش لسه اتكسب اللحم الكتاب المقدس بيعالج غير كده الكتاب المقدس يقول نسجتني بعظام وعصب ما رأي الدكتور نجار بعدما عرف هذه المعلومات التي لم يكن يعرفها من قبل
آه، دعنا نترك الدكتور ونصل إلى ما هي النتيجة التي أنت خلصت إليها من هذا الطرح النتيجة تعليقا على قول الدكتور زغلول أن هذا السبق العلمي يشهد للقرآن بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية ده هو بيقول كده زغلول نعم بل هو كلام الله الخالق ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة ده كلام زغلول النجار أقول ها قد ثبت أن هذه الحقائق كانت معروفة قبل الإسلام بآلاف السنين بل إن الكلام الذي جاء في القرآن والأحاديث فيه أخطاء علمية كثيرة فكيف يدعي الدكتور زغلول النجار ان ده سبق علمي ويموه على البسطاء وها قد سردنا اطوار الجنين في بطن امه وضحنا ان الكتاب المقدس قال هذا من قبل ووضحنا ان الطب العالمي ايضا سواء في مصر او الصين او الهند ايضا تكلم عن اطوار الجنين والتشريح والى اخره فكيف يدعي كيف يدعي الدكتور زغلول النجار ان هذا اعجاز علمي وسبق علمي الم يقرا كل هذا الم بلاش الكتاب المقدس يمكن يقول عليه محرف طيب ما بيقراش الموسوعات العلميه زي موه بهذا الشكل احبائي انا ارجو من المشاهدين والمستمعين انهم ياخدوا بالهم من كل الكلام اللي بيتقال لهم اوعى تصدق اي كلام يتقال لما حد يكلمك قول له هات لي المرجع وهات لي الدليل وناقش كل حاجه بينك وبين نفسك ربنا مديك عقل تقدر تناقش وتشوف الصح فين والغلط فين وما تسمحش لاي حد مهما سما مركزه واسمه ان هو يضحك عليك ويموه عليك ويقول لك اي كلام واحب اقول للدكتور زغلول وايضا كل من على شاكلته ان الزمان انتهى النهارده احنا في القرن الحادي والعشرين الشباب بيخشوا على الانترنت ويبحثوا ويشوفوا المراجع العلميه طب يعمل ايه مع الدكاتره المتخرجين مسلمين لما يسمعوا هذا الكلام شيء غريب ارجو الا تفقد مصداقيتك عزيزي الفاضل الدكتور زغلول النجار امين شكرا آه، ننتقل إلى أهم موضوع وهو السبب الرئيسي لهذه البرامج عن مبادرة الله لمصالحة الإنسان ايوه تفضل قلنا ان هناك مبادرات ثلاثه نعم مبادرة صليب الفداء ومبادرة مصالحة الأعداء ثم مبادرة آه، قرعات اللقاء قرعات اللقاء الكتاب المقدس بيقول أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي ويقول كده في سفر النشيد افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا جميلتي يا كاملتي فإن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل مم.
الله في المبادرة بتاعته المسيح بيأتي إلى كل إنسان ويخبط ياما جوابات من اللي بتيجي ديت أنا بقراها وفي الإنترنت بيحكوا لي يحكوا إن وهم نايمين شافوا أحلام شخص آه، أبيض لابس أبيض بيبتسم محب جاي يطبطب عليهم ويتكلم وياهم انت مين؟ يقول له هتعرف وبعد كده يبتدي يكشف له عن شخصيته انه المسيح الذي يقرع على باب قلبه المسيح مش ممكن ابدا يسيبك او يسيبك او يسيب اي انسان من غير ما يخبط على باب قلبه عشان خاطر يسمع صوته ونداءه وعلشان خاطر يفتح القلب ويقبله يأتي بقراعات خفيفة لطيفة وإذا ما سمعش الإنسان يأتي بقراعات عنيفة مخيفة يا ساتر آه. قراءات اللطيفة الخفيفة زي البرامج اللي احنا بنعملها نعم آيات الكتاب المقدس حلم من الأحلام رؤية من الرؤى واللي ما يسمعش وما يستجيبش من شدة محبة الله ليه يخبط جامد والخبطة ممكن تكون مرض يصحصحك بيه يمكن يكون فقد شيء عزيز لديك يصحصحك بيه ممكن يكون خسارة مادية ممكن يكون أي حاجة اوعى تفتكر ان المعاملات ديت ان الله بيكرهك لا الله بيحبك وبيسمح بالحاجات ديت علشان خاطر يصحصحك عشان يفوقك عارف زي ايه زي بالظبط البرنا- البرامج بتاعتنا البرامج بتاعتنا بتتلخص في ثلاث حاجات شورت شارب شاك بالعربي ان شاء الله اه ترجم انت بقى شورت يعني قصيره شارب حاده شوك صدمه عارف زي لما واحد يبقى فنتن كده مغمى عليه تعمل له فوق فيفوق ويصحى صدمة حادة وقصيرة آه.
نعم
ولذلك ولذلك آه احنا بنفوقك يمكن تكون غطسان في نومه كبيره بنفوقك عشان تفوق ونقول لك ان المسيح بيحبك وبيقرا على باب قلبك تقبله ولا ترفضه النهارده تقدر تقول له انا يا رب بسمع قراءاتك لك مده طويله بتخبط على باب قلبي وانا النهارده يا رب بقبلك في حياتي قرار جاد ادخل الى قلبي يا رب الان الان بالايمان ساقبلك امين ان صليت من قلبك وبثقه ويقين الله يت- دخل حياتك امين آمين.
الرب معك شكرا جزيلا عفواً.
أعزائي المشاهدين التوبة هي قرار إرادي حر بتغيير اتجاه الحياة كلها قلبا وقالبا جوهرا ومظهرا نية وعملا وتنقل الإنسان من مسلك الكذب إلى الصدق ومن مسلك الظلام إلى النور وحياة النور فمن كان يلعن يبارك ومن كان يائسا ومحبطا يمتلئ بالرجاء والأمل ومن كان عبدا للخطية يصير حرا يحلق في نعمة المسيح الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا والآن أنت ولدت من جديد من السماء روحيا وخلقت من جديد وصرت ابنا لله ومحبوبا ومن المقربين أيضا لأنه مكتوب شهوة الصديق تمنح الله وحده هو الذي يستطيع أن يغير ولا أحد غيره الذي لا يتغير شكرا وإلى اللقاء نترككم في رعاية الله امين